يسعد إخوانكم في موقع العالم الرباني الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم الشربيني أن يقدم لكم هذه المادة بعنوان شرح مقدمة أصول التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية أنا المسكين ذو شجن قد جيت مرتجيا تفريج أزماتي أنت المغيث وأنت المستعان ولا تخفى عليك إراداتي وغاياتي اليوم معنا فصل جديد بعنوان فصل في أحسن طرق التفسير في أحسن طرق التفسير احنا بقي عندنا اليوم ولعله غدا على الأكثر أو بعد غد ونبقى خلصنا الكتاب ونرجع تاني لجامع العلوم والحكم اللي احنا خلصنا فيه 12 حديث 11 ورقم 26 قال المصنف رحمه الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد فصل في أحسن طرق التفسير تفسير القرآن بالقرآن وتفسيره بالسنة خلي بالك المصنف كان كاتب فصل فقط واخدين بالكم ازاي دي احسن طرق التفسير وتفسير القرآن بالقرآن وتفسير السنة ده كلام للشراح كلام الشراح فإن قال قائل فما أحسن طرق التفسير فالجواب إن أصح الطرق في ذلك اكتب واحد عليها أن يفسر القرآن بالقرآن فما أجمل في مكان فإنه قد فسر في موضع آخر وما اختصر في مكان فقد بسط في موضع آخر ويا ريت حفظت القرآن يبقى الموضوع ده على بالهم دايما يكون هذا الأمر على بالهم يعني ايه على بالهم يعني وانت بتسمع الآية بينور كده في دماغك بينور أماكن ثانيه من القرآن فاهمين قصدي ازاي يبقى انت بتقرأ الآية دي في سورة الأعراف وينور كده عندك آية في سورة البقرة وآية في سورة الأحزاب و... فاهمين ازاي؟ وهذا لن يكون لن يكون إلا مع الإتقان إتقان الحفظ وإتقان الفهم فاهمني؟ آه فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه على طول نور في ذهنك سورة آية سورة الإيه؟ سورة الأعراف اللي هي قول الله تعالى ربنا ظلمنا أنفسنا خلاص يبقى أنت فسرت كلمات بالآية اللي وردت في الأعراف هي دي الكلمات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا كنا من الخاسرين فسرت القرآن بالإيه؟ بالقرآن والسماء والطارق على طول ورد في ذهنك الآية اللي بعدها النجم الساق فسرت بعدها ويل للمطففين قبل ما تقرأ اللي بعدها انت ورد في ذهنك المطففين الذين إذا اكتالوا على الناس فسرت في نفس الموضع واضح؟ فدايما عيش المعنى مع حفظك الجيد إن شاء الله تعالى ستكون ربانيا ستكون ربانيا يبقى الآية يا أخواني تفسيرها عندك في الآيات التانية وبيانها عندك في الآيات التانية أحيانا تأتي القصة مجملة ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات في سورة غافر وهو على طول مخي يروح لسورة يوسف يوسف عليه السلام وهكذا ده جاء كلام مجمل عن سيدنا يوسف لكن جاء مفصلا في سورة يوسف وهكذا وهكذا يا ريت كل آية تعمل لها الكلام دوت ويا ريت يطلع لنا دلوقتي تفسير اسمه القرآن بالقرآن ولا أعرف أحد نهج هذا النهج إلا الشيخ الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان إلا الشيخ الشنقيطي واحد يقول لي ليه؟ ما ابن كثير بيفسر القرآن بالقرآن لا أنا قصدي مصنف مستقل العلماء السابقين كلهم فسروا القرآن بالقرآن علماء الأجلاء أهل السنة والجماعة لكن أقصد قصدي كتاب مستقل يعني كتاب يبقى ما بيتكلمش غير تفسير القرآن بالقرآن عشان كده تفتح تفسير الشنقيطي رحمه الله اللي هو أضواء البيان ما تلاقيش كل القرآن مكتوب يعني تفتح سورة البقرة مش هتلاقي الآية 1 2 3 4 لا لا لا تلاقي مثلا مثلا مثلا الآية 5 الآية 30 الآية 35 هو جايب المواضع اللي فيها الآية متفسر بإيه؟ بآيات ومن أجمل ما ذكر طبعا أنه عالم من علماء الأجلاء رحمه الله رحمه واسعة وحفظ ولده الشيخ محمد آه بيجيب لك الإشكال اللي قاله أهل العلم يعني ايه أقوال أهل العلم في الآية ويرجح لك بالقرآن بالقرآن فاهمين ازاي؟ يقول لك لا والقول الاول مرجح لان جاء بيانه في سوره كذا وجاء بيانه في ايه كذا اتقن فيه اتقانا شديدا رحم الله رحمه واسعه. فيا ريت ان احنا نعمل دلوقتي اللي يقدر يعمل الموضوع دوت يبقى عمل عمل عظيم ان يكتب الايه. ما يكتبش تحتها التفسير غير الايات اللي زيها او اللي بتفسرها. الكلام ده سهل جدا لو بيقرا تفسير ابن كثير ابن كثير مهتم جدا بالموضوع ده. فاهمين ازاي مجرد يشيل كل حاجة ويسيب الايه الايات اللي فسرت الايات ويبقى عمل خدمة عظيمة جدا لاهل القرآن ان هو بيقرأ القرآن عينه هتيجي الاية اهي خلي بالك من الشرح بتاعها اهو وممكن نعملها له كمان يجي بعد كده مكتبة من مكاتب او مطبعة نعملها له على هامش المصحف يبقى هو بيقرأ الاية ديت خلي بالك وكاتبين له قصدها مش تفسيرها لا الايات اللي بتفسرها او الايات التي على شاكلتها في مواضع في مواضع الغموض التي لك على شكلتها يعني مثلا واحد كتب ألف لام ميم مثله ألف لام ميم ألف لام ميم ألف لام ميم صاد ألف لام وراء خلاص احنا هنقول حاجة لا تفسرها لو حب إنه يشير يبقى أرقام آيات يبقى يقول سورة كذا آية كذا سورة يبقى في سطر واحد أشار لو كانت حاجة كثيرة لكن بنتكلم على المواضع اللي فيها إيه غموض أنا بالتالي لو مسك تفسير ابن كثير أنا بقول الطريقة عشان اللي, اللي, اللي, اللي راق له كلامي وعجبته الفكرة يعمل الأمر ده تفسير ابن كثير وكلام الشنقيطي رحمه الله لو تفسير أضواء البيان لو مسكت الاثنين ومسكت مصحف جبت مصحف كده صورته على ورقة بيضة الأمر أبو ليه المصحف حد معاه مصحف من الصغير المصحف ده لو صورت الصفحة الصغيرة ده على ورقة كبيرة ورقة فولسكاب أو ال A4 ديت تمام هيبقى الصفحه دي وجد خير وبقيه الصفحه ايه فاضي فاضي تمام فانت شوف الصوره اللي هتشتغلها او الصفحه اللي هتشتغلها صور الصفحه في صفحه كبيره هتلاقي الصفحه محطوطه كده وبقيه الصفحه فاضي سطرها اذا ما كانتش متسطره واكتب على هامشها بقى الايه رقم واحد رحت فاتح انت تفسير الايه دي في ابن كثير وجاب بالك ابن كثير يقول لك وقد الله تعالى في الزمر كذا وفي غافر كذا وفي مكان كذا كذا روح كاتبهم الايات دي افتح الشنقيطة أضواء البيان لقيته الآية دي من المتشابهات اللي عملها اقرأ خلال الشنقيطة استفدت كتير جدا هيبقى عمل في التفسير جيد وكل آية جنبها الآيات اللي إيه اللي بتخدمها الآيات اللي بتفسرها يا ريت حد يهتم بالأمر دوت ولو على الأقل وإحنا ماشيين حتى بدين القرآن أهو وأنت بتقرأ واحنا ابن كثير واقرا عليه في الخمس آيات اللي خدناهم اليوم وفرغ اللي هو قاله إذا لقيت حاجة ممكن ما تلاقيش مش كل آية هتلاقي لها المتعلق بيها قال المصنف رحمه الله أن يفسر القرآن بالقرآن فما أجمل في مكان فإنه قد فسر في موضع آخر أنت تجيب بقى الموضع الآخر وما اختصر في مكان فقد بسط في موضع آخر تقول انظر سورة يوسف مثلا في الآية اللي ذكرناها دي واضح فإن أعياك ذلك فإن أعياك ذلك إنك ما لقيتش تفسيرها في القرآن وخلي بالك من كلمة أعياك دي ها لان فعلا دي عايزة واحد عنده دراية بالتفسير جيد عشان كده ما قلتلكش طلع بنفسك ممكن تبقى تحفظ القرآن وكنت تطلع بنفسك الايات الشبيهة لا لا المسألة تحتاج تفسير وغوص في المعاني عشان تقول الآية دي فيها شبه ديت الآية دي اللي بتفسر ديت فإن أعياك هذا الأمر ودورت وبحثت وما وصلتش غير اللي هو اللي أنت عملته دوت يبقى هتفتح في الإيه؟ في السنة فعليك بالسنة فإنها شارحة للقرآن وموضحة له بل قد قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي كل ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مما فهمه من القرآن شو درجة إيه؟ عايز يقول لك كل اللي حكم به النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش محض رأي من عندي ده هو فهمه من القرآن فبناء عليه قاله قال الله تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بايه بما أراك الله فمن استدلال الشافعي قال بما أراك الله إذا أراه الله فهو فيه منه بما أراه الله في كتابه في كتابه ولا تكن للخائنين خصيما لكن نقول قد يريه الله عز وجل بوحي غير الايه غير القرآن وقال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه ولعلهم يتفكرون يقول إن هذا نزل عشان أنت اللي هتبينه للناس يبقى ده بيان النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن وقال تعالى وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه يعني السنة والسنة أيضا تنزل عليه بالوحي كما ينزل القرآن لا أنها تتلى كما يتلى القرآن وقد استدل الإمام الشافعي وغيره من الأئمة على ذلك بأدلة كثيرة ليس هذا موضع ذلك هذا نرد به على السفهاء الذين يظهرون على القنوات الفضائية ويقولون النبي ما فسر القرآن أيها الجاهل إن النبي صلى الله عليه وسلم قوله وحياته تفسير للقرآن كنتش فاهم كده افهم حياة النبي صلى الله عليه وسلم وتفسير النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو تفسير للقرآن بيان للقرآن الذي بين القرآن هو النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وبسنته هذا في مواضع كثيرة أما يقول صلى الله عليه وسلم وظل ممدود ويسأل الصحابة تعرفوا ايه الظل الممدود والصحابة يسكتوا يقول لهم شجرة يسير الراكب فيها الراكب المسرع أو الجواد المسرع مئة عام لا يقطعها يبقى فسر ما فسرش فسر النبي صلى الله عليه وسلم كثير من المواضع مش ده بس أيوة ده وغيره ده وغيره لما يسألوا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم يفسر لهم الظلم اللي موجود في سورة لقمان قول الرجل الصالح لولده إن الشرك لظلم عظيم فسر ما فسرش فسر القرآن بإيه بالقرآن أهو مش كده صلى الله عليه وسلم وفي الشجرة الظل الممدود فسرها بالسنة مش كده حياة النبي صلى الله عليه وسلم كلها تفسير للقرآن يا إخوان لما ربنا سبحانه وتعالى يقول وأقيموا الصلاة فسر لي أقيموا الصلاة فاللي فسرها هو النبي صلى الله عليه وسلم لما قال صلوا كما رأيتموني وصلي هو ده إقامة الصلاة لما أمر رب العزة بحج البيت النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني هو اللي بين لنا ازاي نحج البيت صح فهذا هو تفسير القرآن هو فاكر تفسير ايه فاكر تفسير الجاهل ده ان يقول له الرحمن مأخوذة من رحمة والرحمة هي مش عارف ايه هيقعد يقول له الكلام ده كانوا عرب فسروا الغامض من القرآن أما ما كان يعرفوا العرب بلغتهم خلاص تركهم إلى ما يعرفونه من اللغة لما يخالف الأمر الشرعي المسألة اللغوية يبينها ليهم يقول لهم آه دي في اللغة كذا لكن المقصود ده في الشرع كذا لما يقول الصلاة في اللغة معناها الدعاء لكن الصلاة في الشرع تعني الدعاء وتعني الصلاة المعروفة عندنا في الشرع ده كله بيان من النبي صلى الله عليه وسلم والغرض أنك تطلب تفسير القرآن منه فإن لم تجده فمن السنة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه إلى اليمن بما تحكم قال بكتاب الله قال فإن لم تجد قال بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فإن لم تجد قال أجتهد رأيي قال فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدره وقال الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يرضي رسول الله قال شيخ الإسلام هذا الحديث في المسانيد والسنن بإسناد جيد بإسناد جيد والحديث حسنه الترمذي رحمه الله الشاهد يا إخواني ده أحسن طرق التفسير رقم واحد رقم اثنين اكتب عليها اثنين فإن أعياك فعليك بإيه بالسنة دي رقم اثنين وحينئذ إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة رجعت في ذلك إلى أقوال الصحابة اكتب عليها رقم ثلاثة فإنهم أدرى بذلك اشمعنى الصحابة أدرى بذلك يعني حاجة كده مجاملة بنجامل الصحابة ها ولا عشان احنا بنتكلم بالسنة وسلفيين فبنتكلم ابدا يا اخوان لان الله سبحانه وتعالى هو الذي زكى الصحابة ولانهم ادرى بذلك ليه ادرى بذلك قال لما شاهدوه من القرآن والاحوال التي اختصوا بها ولما لهم يكتب عليها رقم واحد الثانية كان واحد اللي هو الكبير خلي دي الف ولا تزعل لما شاهدوه من القرآن والاحوال التي اختصوا بها القرآن نزل على النبي صلى الله عليه وسلم ومين اللي كان حواليه اللي كان حول الصحابة رضوان الله عليه عرفوا الآية دي نزلت عن النبي ده كانت خولة بتكلم رسول الله وبتسأله عن زوجها فنزل قول الله تعالى قد سمع الآخرين هو عارفين عارفين الآية دي نزلت فيه عارفين كانت بتسأل فيه وعارفين الآية نزلت عشان تعالج قضية ايه هيبقوا فاهمين صح ولا غلط طبعا طبعا فاللي بينقل القول وهو شاهد له مش زي اللي بينقله وما عارفش عنه حاجة فاهمين ازاي مش زي اللي بينقله ومش عارف عنه حاجة يعني اليوم في درسنا اليوم في درسنا يجي واحد سمع الدرس وما حضرش الشاهد ما حضروش معانا لن يشهدوا معانا يقول لك والشيخ شتم فلان وقال على فلان اللي في القناة الفضائية كذا وقال ع- ده هو اللي فهمه من الكلام اللي حاضرين فهموا وشاهدوا شاهدوا تعبيرات اللي بيقولها شاهدوا ردود افعاله شاهدوا هو يقصد ايه سمعوا سؤال فلان اللي تبين به الامر لكن الثاني نقل له قول يا ترى زيه زي اللي شهد ليس من سمع كمن كمن راى عمرهم ما يستوى ابدا ها انت عمال تسمع عن الجنه جنه الجنه يا ترى ما تشوفها موضوع ثاني خالص هتقول ده انا ما سمعتش قبل كده عن الجنه لما تشوف الجنه ربنا سبحانه وياك من اهلها هتقول انا ما سمعتش عن الجنه دي قبل كده انا اللي كان في دماغي حاجه ثانيه خالص ليس كمن سمع كمن راى ليس من شهد كمن سمع ما يستووش ابدا مختلفين فالصحابه شهدوا شهدوا بانفسهم النبي يبقى قاعد وتاخده على فقه فلان من الصحابة وتنزل الصورة شاهدوا التنزيل شافوا النبي بيحصل له ايه شافوا بيقول ايه النبي نايم في وسط الصحابة في المسجد النبي صلى الله عليه وسلم اخذته اغفاء فقام ويبتسم ايه اللي بيضحكك يا رسول الله بتبتسم عشان إيه؟ نزلت علي صورة خذه بسم الله الرحمن الرحيم انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك اتدرون ما الكوثر النبي بيسأله قال الله ورسوله أعلم قال نهر في الجنة نهر في الجنة أعطني ربي كذا وكذا وكذا بيبين ده اللي قعدوا وشاهدوا وسمعوا زي الناس اللي جت بعدهم أبدا طبعا أبدا عشان كده المرجع المرجع ده الصحابة إن هم اللي فاهمين ده اتقال في إيه ونزل في إيه وعشان كده يقول أي قول جديد هتقولوه لازم نرجعه لأقوال الصحابة موافق للأصل ده ولا مش موافق موافق للاصل اللي جاء اللي قاله الصحابه ولا مش موافق؟ لقيت نفسك ماشي في سكه ثانيه غير اللي الصحابه يبقى اكيد غلط. اكيد ان هم اللي عينوا التنزيل. ولما لهم السبب الثاني من الفهم التام والعلم الصحيح. طب الفهم التام ما احنا بنفهم احنا كمان قال لك لا ده يصحح لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. مش كده؟ لو واحد فيهم فهم حاجه غلط وبيكلم يقول له لا واقف عندك ده دي كذا لو بيقول للصحابة التانيين الصحابة بيسألوا النبي ونقول لا ده دي كذا يصحح ليهم رسول الله فالفهم التام خلي بالك والعلم الصحيح لأن مين اللي بيصحح لهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم مفيش حد بينهم وبين النبي ده هم منهم للنبي على طول احنا بيننا وبين النبي رجال نقعد نفكر في الراجل ده والراجل ده والراجل يمكن ده اللي ما فهمش ده ما صححش ده اللي مش عارف ايه لكن التانيين منهم للنبي على طول واضح يا اخواني؟ لا سيما لا سيما علماؤهم وكبراؤهم كان ده في الصحابة كلهم وخاصة ها كانوا أبو بكر وعمر وعثمان علي اللي قاعدين مع النبي معظم الوقت صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم ها قال كالأئمة الأربعة الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين وعبد الله بن مسعود حضر عبد الله بن مسعود اشمعنى عبد الله بن مسعود؟ اه طبعا من كبار الصحابة اقدر اقول بلغتنا الحالية المتخصصين في القرآن المتخصصين في القرآن مش كده؟ عبد الله بن مسعود قال الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري حدثنا أبو كريب قال أنبأنا جابر بن نوح قال أنبأنا الأعمش عن أبي الأضحى عن مسروق قال قال عبد الله وده مسروق وقال عبد الله يبقى كده عبد الله مين؟ ابن مسعود والذي لا إله غيره ده مين المتكلم؟ ابن مسعود ما نزلت آية الله وكيل واحد بيغير من ابن مسعود من الكلمة دي كل ما اسمعوا الكلمة دي احس ان قلبي يكلم ما ن... والذي لا اله غيره ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم فيما نزلت وأين نزلت ولو أعلم مكان أحد أعلم بكتاب الله مني تناله المطايا لأتيته يقول مفيش آية لأن عارف هي نزلت فين ونزلت مين تقعد تدور في التفسير عشان توصل لكل آية نزلت فين وفي مين ما تعرفش توصل لكل آية فنسأل الله أن يعلمنا ولو أعلم أقول لك السبيل أهو بقى ده هو بيقولها ككلمة لكن في الحقيقة هي الطريق عايز تبقى زيه شوف اهو لو أعلم مكان أحد أعلم بكتاب الله مني تناله المطايا لآتيته وهو مين؟ هو عبد الله ابن مسعود ولا أعرف واحد عنده علم في آية مش عندي العلم دوت أنا هسافر وأروح له يا ترى هتعمل زيه؟ ها؟ لو عرفت إن في آية عند الشيخ فلان في الصعيد وبيفسر فاتس هتروح له ولا هتضرب عليه بالموبايل ولا هتضرب بالموبايل صحيح انت عارف هتسأله فيها امتى لو كنت ماشي مرة وقابلك يا شيخ معلش كان في سؤال مهم الله يكرمك محدش يزعل مني لما حد بيعمل كده واقول له معلش مش فاضي وامشي والله بزعل ليه يعني انت كنت مستني لما تقابله في الشارع ولا تشوفه مره يصلي معاك في المسجد عشان تساله السؤال الموضوع لو فعلا شغلك الموضوع لو فعلا مهم انت كنت على الاقل اتصلت كنت على الاقل بعت مرسال كنت على الاقل جيت لكن انت كنت مستني لما تشوفه مره في الشارع معلش معلش يا شيخ وانت رايح محاضره رايح شيء وتعطلنا عن الشيء دوت لا طبعا لا طبعا ده دليل على عدم اهتمامك بالموضوع لا والله مهم جدا مهم جدا وعايز اسال فيه بقالي سنتين والسنتين انت فين والسنتين انت كنت فين كنت مستني تقابل الشيخ قدرا عشان تساله ما عندناش سعي يا اخوان ما عندناش سعي للطالب ما عندناش حرص على المعلومة ولو أعلم أحد أو مكان أحد أعلم بكتاب الله مني تناله المطايا لأتيته لأتيته عشان كده اتعلمه وعشان كده بقى هو عبد الله بن مسعود أنا الكثير أنا المحتاج يا أملي جد لي بفضلك واصفح عن خطيئاتي أنا الغريب فلا أهل ولا وطن أنا الوحيد فكن لي في ملماتي أدعوك يا سيدي يا مشتكى حسني يا منقذي يا مغيثي في الملمات فانظر إلى غربتي وارحم ضنا جسدي يا راحم الخلق حقق في كراباتي الفقير إلى رب السماوات أنا المسيكين في مجموع حالاتي أنا الظلوم لنفسي وهي ظالمتي والخير إن جانا من عنده يأتي أنت الرحيم وملجا من يلوذ به الكاشف الغم القاضي لحاجاتي وعبدك المشتكي والمرتجي فرجا يا سامع الصوت فاسمع شكاياتي وليس إلا إلى الرحمن ملتجئي فهو العليم بأحزاني وآهاتي وأنت يا سيدي يا منتهى أملي تدري وتعلم مقصودي ونياتي أنا الفقير إلى رب السماوات أنا المسيكين في مجموع حالاتي أنا الظلوم لنفسي وهي ظالمتي والخير إن جانا من عنده